بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بحول الله وقوته القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا واهد بنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين وبعد كنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمه إلى أن تركنا نبينا عليه صلوات الله وسلامه ومعه أبو بكر الصديق وقد لبث في غار ثور جنوب مكة المكرمة ثلاثة ليال والثلاث هي التي وعد عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وعد عليها ابن أريقط المشرك الذي سيعمل دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة إذ كان عمل الأدلاء في ذلك الزمان عمل غاية في الأهمية ولا يجيد إلا قلة من الناس وكان منه ابن ريقة هذا وقد استأمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلتين اللتان جهزهما أو على الراحلتين اللتين جهزهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم يقبل رسولنا صلى الله عليه وسلم إحداهما إلا شراء وبالثمن ذهب الرجل بالراحلتين إلى المكان والزمان الذي تواعد عليهما مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر نبدأ الليلة إن شاء الله من هذا المحل وأرجو من إخواني انتباه جيدا لأن احنا كنا في الدرس الماضي توقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور اليوم إن شاء الله أو الليلة سنأخذ المسافة من مكة إلى المدينة ثم في الدرس القادم ندخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نستفتح به المقال هذه الليلة فنقول وبالله التوفيق لقد كان الرهط الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقوم بالهجرة يتكون من أربعة نفر أولهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني أبو بكر الصديق الثالث عامر بن فهيرة الرابع وهو عبد الله بن غيقط الدال على الطريق وهو مشرك وهو من بني الدئل أو الديل وكانوا أهل خبرة خبراء بدروب الجزيرة العربية أول شيء يخطر في بالك من باب الدروس المهمة جدا في السيرة كما ذكرت لك كانوا أربعة إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك في مكة أهله وبناته وكذلك فعل أبو بكر من أول الدروس النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذه الرحلة وظاهرها يفضي إلى النجاة وإما إلى الهلاك واحد من الاثنين إما سينجو وإما يهلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الغيب ولكن الله تبارك وتعالى امتن عليه فعلمه فكان إما علمه صلى الله عليه وآله وسلم أن قال أريت دار هجرتكم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤية الصحيحة ورؤيا الأنبياء حق أنه سيبلغ دار الهجرة التي أراه الله إياها في منامه صلوات ربي وسلامه عليه ولكن عليه أن يتلمس الأسباب فيترك زوجته سودة ويترك عائشة وهي التي بعد لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم ويترك بناته الأربع في مكة وكذلك يفعل أبو بكر يترك زوجته وأبناءه بل ويترك أباه الذي قد كف بصره هذا يدلك أول ما يدل على أن طاعة الله تبارك وتعالى نشر دينه مقدمة على المحبات والمشتهيات والشهوات يعني أنا أسوق هذا المثال مثال عكسي شوية الأب هنا ضحى بالأولاد ومشى في الطريق الشيء العجيب أن الفطرة البشرية تقول أن الابن هو اللي- الذي يضحي بأبيه لكن الأب عسير جدا جدا أن يضحي من بولده هذه فطرة العجب أنك تجد هذا المعكوس في زمننا يعني الأب يمنع ولده من إتيان المساجد الأم تمنع تمنع ابنها من الانتظام في الدروس والعلم وحلقات العلم وأنه يلتحي وأنه يلتزم مع إخوانه ترجو له السلامة من عوارض الدنيا وتتركه في الهلاك عند الله الأمور مقلوبة أول درس التضحية أنت عاوز ابنك يبقى كويس تريد أن تكون ابنتك صالحة ضحي أنت ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أهله وبناته وكذلك فعل أبو بكر بل إن أبا بكر احتمل كما ذكرنا في الدرس الماضي معه ماله وترك عياله بغير مال يعني في مقام شريف أعلى من كده إيه؟ يضحي بنفسه وماله وعياله رجاء ما عند الله جل وجل في علاه انطلق الرهط المبارك في الساعة المعهودة ولازم نعرف حاجة في مسير العرب ازاي كانوا بيمشوا العرب كانوا إذا أرادوا السيرة يمشوا بالليل فيمشوا لحد الصبح لا لحد الساعة 6 7 8 صباحا كده فإذا اشتدت الشمس في رابعة النهار كامنوا ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من خاف أدلج يعني خاف أنه لا يدرك يدلج يعني يمشي في الدلجة ليلا على الأخص في النصف الثاني من الليل الدلجة فيها وقت مبارك وقت وقت مبارك تقطع له الأرض تطوى له الأرض طيا فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينوه على مرتبة وشرف قيام الليل في هذه الساعة ولكن بما تعاهده الناس من مصطلحات زمنه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن غار ثور إنما هو في جنوب مكة والمدينة فين في الشمال غار ثور في جنوب مكة على حوالي 6 7 كيلو 8 كيلو جنوب مكة يعني المدينة فوق هنا مكة هنا المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يطلع كده لا هو نزل بالعكس نزل 7 8 كيلو في اتجاه اليمن فلما جاء عبد الله بن أريقط المفروض يخرج بيه ويروح طالع بقى على مكة من جنب مكة على فوق كده لا ايه اللي حصل كل كتب السيرة تقول فأغرق به جنوبا يعني راح ماشي بيه كمان في جهة الجنوب ايه شوية كمان كمان 7 8 كيلو ثم انطلق الى جهة الساحل نزل شوية كده ويروح طالع جهة ايه البحر جهة الساحل ثم تيمن على يمينه فانطلق شمالا قبل دار هجرته صلى الله عليه وآله وسلم طبعا احنا في مصطلحاتنا المعاصرة وفي زماننا المعاصر لما اقول لك مكة المدينة كده الواحد يخيل ان الطريق مباشر لا الطرق قديما ما كانتش مباشرة ابدا يعني لو بدنا نمشي كده متعرجات حول الجبال وحول الوديان وحول الشعاب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بإمرة من بإمرة عبد الله بن أريقط هو ماشي في دليل معنا الطريق يدله فكان عبد الله يقول يمين يمشي يمين يسار يمشي يسار فإذا افترضنا أن الطريق كان ماشي متعرج يمين يسار يمين يسار هم كانوا ماشيين إزاي بجوار الطريق الطريق يمشي كده يمشي جنبه بس مش عليه زي ما بيقولوا بمصطلحاتنا المعاصره كده بيمشوا على مدقات في الجبل على مدقات مش على نفس طريق الايه المعاب معبد مش على معهود الناس ليه لان معهود الناس عليه الرجل مشي فلو ان احدا راه لاخبر عنه صلى الله عليه وسلم هذا ستدلنا عليه قصة أم معبد الخزاعية أم معبد لم تكن على قارعة الطريق دور بني خزاعة اللي منها إلى الآن في مدينة بجوار مكة اسمها خليص خليص بجوار مدينة هذه أصلا مرابط ومبارك إبل بني خزاعة هذه مناطق مش على الطريق إلى الآن الطريق الأسفلت كده ماشي كده هي جوز 7 كيلو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ما كانش على الطريق إيه الرئيسي يعني كان بياخد طريق ايه يعني وهذا من تمام الاحتياط من الدليل ويتبعه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سار الركب متجها الى نقطة النهاية وهي المدينة النبوية يثرب طيبة كما سماها نبينا صلى الله عليه وسلم هدأت الرجل في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام يبحث في كل مكان لم يجد له أثرا صلى الله عليه وسلم فلا شك أن رجل إيه هدأت لذلك انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بس بعد كم يوم ثلاثة هذا من داعي الخبرة يعني خبرة عالية أني أكمل ثلاث أيام لما الرجل إيه تهدى وبعد كده انطلق سار الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه هذا في رواية بتقول أنه ركب راحلة وركب أبو بكر أخرى في رواية بتقول أنه أردف خلفه أبا بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى ركب على الثاني عامر بن فهيرة أو عبد الله بن ريق على أي حال كان الركوب لا يفيدنا كثيرا سار الركب متجها إلى المدينة المباركة وقعت لنا وسلم في السير عدة أحداث هذه الأحداث أو الحوادث مشهورة جدا ولكن نحن نسوقها الليلة بسياق تحصيل الفائدة لا بسياق القصة وإن كان القصة أحيانا لها تأثير في القلوب معنا قصة أم معبد اسمها أم معبد مش أم معبد اسمها أم إيه؟ معبد هكذا شكلها الناس كتبهم أم معبد الخزاعية من خزاعة وخزاعة هم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عينه على من يخونه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث بعد ذلك عند فتح مكة أنهم كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد اسمها كما ذكر كثير من العلم اسمها عاتكة اسمها عاتكة أم معبد كما جاء في غير رواية أنها كانت امرأة برزة جلدة تحتري المصطلحات دي طبعا في كتب العلم منتشره لكن لعدم استعمالها في ازماتنا المعاصره بتكون ايه غريبه شويه فخلينا ناخدها مصطلح مصطلح ان المعبد دي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصف لم يقع لاحد صلى الله عليه وسلم في البراعه والدقه فكانت يعني مش عالمه لغه عربيه لا دي العرب تعلموا منها اللغه ومعبد هذه كما سياتينا فننتبه لمفردات تحكي حال أم معبد أو مفردات خرجت من لسان أم معبد يقول الراوي آه قصة أم معبد وهو ابن أخي زوجها يعني زوج أم معبد قالوا إيه عمه اسمه حبيش بن خالد الخزاعي يقول وكانت امرأة عمي برزة جلدة تحتبي برزة يعني تبرز للرجال ما بتلبسش حجاب الله يعني الحجاب كان معروف قبل نزول آيات الحجاب آه كانت نساء العرب يحتجبن وما كانت امرأة تتعرى إلا الغواني وإلا الإماء أما المرأة الشريفة كانت تتستر ولو قسنا زماننا على زمان الجاهلية الأولى هتلاقي أغلب النساء عندنا يتبعوا مين؟ الجاهلية الأولى قبل الإسلام كانت برزة طب برزة ليه بتعتذر للجاهلية ولا تحتاج لماذا؟ لأنها كانت جلدة كبيرة في السن ولكن قوية شديدة البنية تحتبي ست كبيرة في السن خلاص رفع عنها الحجاب وتبرز ما فيش اشكال بالنسبة لها تقابل الرجال فتجلس في فناء الخيمة يعني قدام الخيمة كده تحتبي الاحتباء جلسة من احد جلسات العرب المشهورة عند العرب ازاي الاحتباء مشهور الاحتباء ان الرجل يجلس يجلس على مقعدته ويضم ركبتيه إلى ركبتيه بس الركبة جنب الركبة عاملين كده يعني قدم قدام والميق على تحت والركب جنب بعض كده وبعدين يأتي الرجل بحزام أو بمنديل أو بتدفيعة زي دي ويربطها على وسطه من ورا ويربطها على إيه؟ على ركبه من قدام على الشيقان فيبقى قاعد كده كأنه مسدود على إيه؟ على كرسي هو مش مسدود على حاجة هو مسدود على إيه؟ على حتة المشي بتاعته بس جلسة الاحتباء هذه نهينا عنها في الصلاة أصلا أنا نحتبي في الصلاة يعني محدش يعمل كده في الصلاة فكانت برزة جلدة تحتبي تحتبي ليه بفناء بفناء الخيمة ليه المفروض ان النساء تستر كانت تجلس في فناء خيمتها تطعم وتسقي يعني اذا مر واحد من عرف الطريق قافلة اتفضلوا انزلوا كلوا اشربوا بالأجرة او من غير أجرة يعني تقوم مقام زوجها في إكرام الناس زي في زماننا كده تروح تخبط على واحدة جارة كده فلان فلان فلان هاتلك لا والله اتفضل ادخل يا ست فلان مش قادرك لا ده هي ده مرات فلان دي دي راجل ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا هقول لك مراتي راجل اخويا راح البيت قعدته وغدته وشربته ونيمته وعملت الواجب لحد انا ما جيت اصل مراتي دي راجل صح هي راجل فعلا انت متجوز راجل ينفع طب ما ينفعش كده كلام فارغ ده تهريج هذا ليس خلقا ابدا هذا داعيه للفساد الحمو الموت المراه تنعزل عن الرجال هذه برزت للرجال لماذا لكبر سنها امرأة كبيرة في السن طاعنة فلما مر عليها ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوها طعاما لحما وتمرا قالوا لها شوف لنا أكل عاوزين ناكل فلم يجدوا شيئا قالت ما عندناش حاجة ما فيش أكل ليس بخلا وشحا ولكن الراوي يقول فقد كانوا كان القوم مرملين مسنتين كانت سنة صعبة جدا عليهم مرملين ما فيش أكل ولا شرب مسنتين سنة جدباء شديدة الجد فما فيش يعني الأكل اللي بيجي يا دوب على قد مين الموجودين في البيت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر الخيمة في ناحية من الخيمة جنب كده فرأى شاة هزلاء لا خروف صغير كده ايه انثى يعني نعجة هزلاء يعني بتقف تقع كل ما تقف تقع تعبانه ضعيفه جدا جدا فقال ما هذه الشاة يا ام معبد ايه الشاة ديت قالت خلفها الجهل اصحابها طلعوا بره مع ابو معبد في المرة مرة ودي قعدت قعدت ليه ضعيفة مش قادرة تمشي خلفها الجهل فقال صلى الله عليه وسلم فهل بها من لبن فيها لبن طبعا السؤال ده لا يسأل أصلا لأن هي أصلا إيه بتموت هيبقى فيها لبن إزاي ومعلوم عندنا إن الشاة علشان تدري لبن لابد يمكن إنها تكون إيه كانت عشر وضعت كان حامل وضعت فقال هل بها من لبن هو كأنه سؤال عليه وسلم استفزازي لأم معبد أو سؤال ليجلب ما في بطنها تقول له أخبار اللي عندها ولا هل فيها من لبن يعني ما هو طبعا وسلم عربي وعارف ان فيش لبن طالما على كده قالت هي اجهد من ذلك تعبانه خالص حتى لو كانت والده ما فيش لبن ما تاملش فيها حاجه قال اتاذنين ان احلبها وشوف الادب النبوي اتاذنين ان احلبها طب ما الموضوع مش عاوز اذن ده مش لاقيين ياكلوا اصلا هم مرملين مسنتين يعني لو انا وسلم حلب هيكسب واهل البيت كمان كلهم ايه ولكن لا نتصرف في ملك الاخرين الا باذنه يعني ايه فمخ كريم في احد انواع البيوع عند المسلمين اسمه بيع الطفيلي بيع الطفيلي يعني ايه يعني انا شفت الكوبايه دي عندك جالك واحد بيقول لك ما عندكش كوبايه تبيعها قلت له عندي كوبايه مش بتاعتك انا لم اذن لك في البيع فانت قلت طب ما نبيعها يمكن نكسبوا فيها صاحبي جايب 2 جنيه قلت اللي بيشتري ب 4 جنيه باع اشترى منك ب 4 جنيه جيت لك انا انت البيع ده تطفل منك تصرف منفرد التصرف ده يقف نجاحه على اقراري انا او رفضي ده كلام فقهاء كده انا اقر البيع او ارفض طب اذا اقريته اخد ال 4 جنيه حبيت اتحفك اتحفك انت صرفت بدون اذني طب ما عجبنيش اقول لك هات لي الكوبايه تروح ورا ان شاء الله تروح سوريا تجيب الكوبايه من سوريا فبيع الطفيلي صعب عن يتصرف في- في ملك الآخرين إلا بإذنهم قال أتأذين أن أحلبها قالت بلى بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلب هذا ما فيهاش خالص ورينا هتعمل إيه هذا يدل على أن المرأة إلى هذا الوقت لم تعرف من تخاطب وإذا كان المرء منا لا يعرف من يخاطب فهو معذور ولو أساء في الخطاب أحيانا احفظ القاعدة مهمة جدا يعني فجأة في الدرس كده دخل وزير يحضر معانا أنا ما أعرفوش فكالعادة بنمزح وتقول قوم يا ابني أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ في حد يقول وزير يا ابني؟ الدنيا هتخرب طبعا أنا معذور ليه؟ ما أنا ما أعرفوش المفروض يجي داخل على الباب السلام عليكم وزير كذا وكذا ممكن أحضر نبقى احنا عارفينه بقى نقول اتفضل يا باشا نجيب نقعده فين لو ممكن نخليه يصلي بينا امام كمان مش مشكله ها؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاء جاب زيان فدعا لها يعني صلى الله عليه وسلم لكن النص قال لها ايه قال ايه ولكنه دعا لها للشاء انها تحلب ثم مسح بيده الكريمة على ضرعها جاب الشاه مسح على الضرع وبعدين ثم سمى الله قال بسم الله ثم دعا بإناء خلي بالك الموضوع ده يحتاج نوع من التمثيل المحاكاة يعني لابد تعيش الواقع كأنه صورة قدامك ايه يعني النعجة جاية بتقف وتقع ما فيهاش نفس خالص النهجة عملت تصرف في نوع من الاستجابة كأنها عارفة ان هو ده محمد رسول الله وأحب أن أعطيك معلومة هنا أن قصة أم معبد وردت في كل كتب السير كبارا وصغارا وتلقتها الأمة بالقبول بل يقول عنها ابن كثير في الدواء النهاية بالنص كده يقول وأسانيدها يشد بعضها بعضا يعني ممكن ترتقي الى درجه الحسن خلاص يبقى يمشي معانا الكلام عشان ما حدش يقطع الحديث ضعيف او مش ضعيف لا هذا كلام ابن كثير وهذا اسمه في كل اسمه الحافظ ابن كثير يعني هو ادرى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جابها مسح على الضر قال بسم الله يا ام معبد الحقينا بحل هاتي اناء فطبعا المراه في حاله من الدهشه والذهول فاتت بالاناء فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت أثداء الشاه رحته تحتها خد بالك بقى ايه فتفاجت الشاة تفاجت يعني عملت ايه الفلاح اللي هيفهم بقى ها لا لسه محلش الله يفتح عليه راحت مفرشحه رجليها كده الجاموسه لما تحن تروح مفرشحه كده مفرشحه يعني ايه الحق ابي اللبن هيبقى هتحلب على طول فتفاجت فانا انظر الى معبد كانها تبص تقول له ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده مش قادره تقف زي تفاجت يبقى هتحلب هتحلب منين؟ ده زي بيقولوا لحم على عظم اول شيء تقول عظم على عظم ما فيهاش حاجه خالص فتفاجت رحمه الساعه جه ثم درت واجترت الله ده امر مخالف للنواميس درت يعني انزلت اللبن سال اللبن من أذائها واجترت اجترت يعني ايه يعني الاكل اللي كان في بطنها من كثير من انواع الحيوانات ترجعه في حلقها ثم تمضغه المضغ ده اسمه ايه ايوه بس احنا تغيرنا عليه يشتر هي مش اشتر هي جتر بالجيم يعني ده كانها واكله ده هي بتقول له هي ما طلعهاش غير ايه مش لاقيها تاكل ما منعها الى الجهل جعانه خالص فكان الدابه الان بطنها مليت ايه طعاما فدرت وجدرت فجيء بالإناء الذي يربض الرهط أنا بقول النصوص إنها كده ولابد نعرفها يربض الرهط الرهط ما دون التسعة والعشرة جابت له حلة ينزل تنزل فيها لبن اللبن ده يشرب اثنين ثلاثة أربعة لحد كام؟ لحد تسعة طب وهي في حق غنم عندها نعجة عندها تحلب تشرب تسعة؟ طبعا ممكن واحد يقول لك دي كانت مثلا آه، نعجه جاموس مفيش نعجه جاموس مفيش ولا نعجة جمل هي النعجة قد كده اهو يوم ما بتنزل بتنزل قد ايه؟ اهل ريف عارفين بتنزل كوباية اتنين تلاتة ادي الموضوع ما تكملش لتر ابدا في الحلب سواء النار من اول النار ولا اخر زي ما بيقولوا على الطرفين مفيش دي ملت الاناء خلي بالك فانا انظر بعيني لو معبد وكانت تنظر الى حاله من ايه؟ في حاله من الذهول ثم اذهلها شوف الكلمه دي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلب يعني قاعد يحلب هو اللي بيحلب بنفسه هو بكر اللي ماسك له ايه؟ الحلب يا نهار يا ربنا رئيس الجمهوريه بيحلب والنائب اللي ماسك له الحلب المواضيع ما تعديش في السيره دي صحيح النبي بيحلب بنفسه ما عنده عامر ما يخليه يحلب ما عنده مرشد ما يحمل ويشيل لا ما ينفعش تعليم للامه النبي صلى الله عليه وسلم بيحلب والنائب بتاعه اللي ماسك ايه؟ الاناء يقول فحلب فجا حتى علاه البهاء كانه يحلب يحلب واللبن نازل زي ايه يعني عزكم الله انا اصلي يقول الحديث الصحيح الحج عج وسد ايه العج الصوت العالي فيرتفع معه التراب السد الدماء يبقى اول ما تذبح البهيمه الدم يخرج منها ايه مندفع زي ما بيقولوا عنك بشابير دم طبعا ايه من من عنق البهيمه الدم نازل مندفع بنفس السرعه سد سريع جدا مع يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتملت الحلة يقول حتى علاه البهاء مش على النبي صلى لا على الإناء نفسه الإناء وشه بيض خالص والرغاوي عالية عالية بقى وش اللبن إيه بيلمع فبقى لون الحلة بهي أبيض والمرأة تنظر إلى ما يفعله هذا الرجل أعجوبة هي في نظرها أعجوبة أعجوبة من أعجيب جاءنا صلى الله عليه وسلم بما هو أعجب من ذلك خلقا لما امتلأ الإناء قال عليك أم معبد ابتدت تشرب الأول طب ده شقاك انت انت اول واحد تشرب طب يدي صاحبك اللي معك لا يدي مين ام معبد عليك ام معبد اشرب الاول فشربت حتى رويت يعني لما شبعت ثم سقى صلى الله عليه وسلم اصحابه واحدا تلو الاخر حتى رووا يقول فلان هذا روي من الشراب يعني بطنه امتلأت حتى رووا ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم آخرهم لأنه كما جاء في الأثر ساقي القوم آخرهم ثم أرادوا أرادوا بالضاد وليس بالدال أرادوا يعني إيه؟ كأنهم استعذبوا الحليب اللبن قالوا عاوزين كمان مرة فعادها صلى الله عليه وسلم ثم حلب ثانيا فشربوا ثم حلب الأخيرة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها ثم انصرفوا ملأها الإناء ده ليك الهدية بقى ثم بايعها بايعها يعني لا دفع لها فلوس الحساب مش بايعها على الإسلام وعبد لم تسلم لم تسلم من هذا الوقت أبدا بايعها يعني اللبن اللي شربناه بإيه بالحساب وهذا يدل على أن الداعي إلى الله يجب أن يترفع عما في أيدي الناس وإن كان هو السبب فيه يعني مين السبب في اللبن ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربنا تبارك وتعالى ولكنه تعفف أن يشرب هذا اللبن بغير أجرة بايع صلى الله عليه وسلم هذا اللبن احنا شربنا قد كده يبقى تاخد كذا فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النمن الثمن ونقد إياه ثم ارتحلوا جاء أبو معبد زوجها والقصة هنا طبعا جميلة في السياق يعني أنا يعجبني القصص ده على قصص سياق الكتب القديمة الكتب الحديثة بتختصر القصص جدا وبتر القصة أو اختصارها يضيع معناها ويخليها من البهاء والروعة إن الرواء روى القصص ده على حالتي على هيئتي يقول فلما جاء زوجها أبو معبد بيقول إيه يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحى مخهن قليل الرجل كده ابن اخوه كده جاء ابو معبد يسوق عنزة عجافا ده اتاري اللي عندها مش تعبانه ده كل اللي طالع بيه ابو معبد كله ايه تعبانين يبقى اللي كانت فاضله في البيت دي كانت ايه بتموت فعلا بتموت نهائي عجافا يتساوكن هزلا هزلا يعني شيء الضعف يتساوكن يعني الواحدة ماشية زي سيادتك ناسك السواق تعمل مرة يمين مرة شمال النعجة والخروف ماشي مرة يقع يمين مرة على الشمال يعني مترنحين مفيش نفس خالص حزنا ضحا ساعة شدة الشمس مخهن قليل الغنم طبيعتها كثرة الحركة طبيعة الغنم اللي غنام او عاش عنده غنم الغنم دايما ايه كثير حتى كل ما يكون الغنم اصغر في السن تبقى ايه تحب اللعب النعاج وال- والجديان الصغيره تحب ايه اللعب ولو مع صاحبها تلعب معاه مخهن قليل يعني عقلين العقل ده يدل على ايه في الغنم انهم اتجنن عقل الغنم يدل انهم مجانين تعبانين مفيش خ- مخهن قليل يعني راكزين هذا من ضعفهم فلما دخل على امرأته رأى اللبن لا إناء اللبن فقال من أين لك هذا يا أم معبد طبق قانون جمال عبد الناصر 1962 من أين لك هذا اللي خدوا بيه أملاك الناس كلها من لك هذا هو ده شاف شوية لبن قال لبن ده جه منين من أين لك هذا يا أم معبد ولم يطعن فيها ولم يرمها بسوء وهذا من أدب الرجل مع امرأته وإن كان الرجل ما زال مشركا وامرأته كذلك واحد فينا راجع البيت لا عند مراته حاجة كويسة في البيت آه دي جت منين يبدأ يتسرب إلى نفسه الطعن والشك امرأتي لا ربما كانت أختها كان أخوها كانت أمها كان أبوها ليه ليه دايما يتسرب في الشك لامرأتك امرأتك شريفة فما يجب عليك أن يعني تضعها دائما في أعلى الأماكن يؤثر مراتب مش كل ما يحصل حاجة تتهمها لا هذا لا يصح ولا انا كنت شايف خمسة جنيه اهو والله ما خدهم الا انت طب ما هي ست بنت اللي هتاخدهم مين اللي هياخدهم ولو خدت الخمسة جنيه يعني هي ردتهم لابوها خدتهم صرفتهم على مين على البيت وعلى العيال ايه اللي فيها يعني ال الادب يخدم المال مع الزوجه كانه مع مين مع الزوج مش اي مشكله يا اخوانا الزوج والزوجه صاروا ايه يعني بقول لاخوانا دايما معروف اللغه العربيه سيادتك قبل ان تتزوج كنت ايه كنت فرضا وهي كانت ايه فرضا طب لما سيادتك تزوجت بقيت ايه زوج طب ما انت واحد زي ما انت بس بقيت ايه زوج بقيت اثنين وهي كانت واحده لما اتجوزت بقت ايه زوجة نفس الموضوع ايه هي بك وانت بها فما فيش فارق بين الزوج والزوجه يا اخوانا ان صهر ويصير كومه واحده قال لها اللبن ده جيب لنا ابو معبد بيقول لها ايه والشاة عازب الحياة الشاة اللي انا سيبها دي عازب يعني لا على الشرط ولا غيره حيال حيال يقال في النساء امرأة حامل أو يقال امرأة حائل عكس الحامل ايه حائل فقال امرأة الشاة عازب حيال يعني الشاة ديت لا حملت ولا غيره ولا عشرت فما فيهاش ايه ما فيهاش لبن دي حائل ما كانتش عشر وضعت فاللبن ده يجي منين ثم ولا حلوبة في البيت ما عندناش نعجة الحليب ده يدل ان الراجل كان بدويا كطبيعة الريف عندنا ممكن واحد يتاجر في بهايم يبيع ويشتري لكن دايما عنده جاموسة في البيت او بره الايه للبيت لخدمة البيت الحليب ولا حلوة في البيت فقالت لا والله ده الموضوع اسهل ما في دماغك انه مر بنا رجل مبارك شوف العبارة بس واحد يضحك يبص لي كده عايز يقول لي انت بترمي لبعيد لا والله ده النص كده والله النص كده انا هعمل ايه ده ال- الراوي اللي بيقول كده ده ابن اخو جوزها اللي بيقول كده بيحكي عن مرات عمه قالت انه قد مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وراح حكي له ايه قصه ده جه ودخل وعايز ناكل اشرب ومفيش شاف الشقه قال لها بعد اذنك حلب نزلت شربوا حلب تاني حلب وس- حاجات له ايه موضوع كامنا قال اصفيه يا ام معبد وسيد الراجل ده وده الوصف انا عاوز اخواننا ينتبهوا ليه حينما يصف المشرك رسول الله وصف ما فيهوش تحيز يعني انا كمسلم انت كمسلم لو وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لابد هيكون في نوع من ايه من التحيز لا بتحبه فطره لكن يصف المشرك المؤمنه تصف المرأة الكافرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصف ايه قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ظاهر الوضاءة يعني وشه مضيء يعني زي يقولوا عندنا في الريف كده وشه ايه منور ظاهر الوضاءة أبلج الوجه يكون الحق أبلج يعني الحق واضح عليه نور وأبلج الوجه وجه مشرق صلى الله عليه وسلم يعني مش هي نور لا هو نور يضيء لما حوله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق هي شافت تصرفاتنا صلى الله عليه وسلم معها مع أصحابه مع الشاه مع البيت رأته حسن الخلق حسن الخلق ثم تقول لم تعبه نحلة نحلة يعني زي عندنا ايه نحيل يعني بتقول ده جسمه مش ايه مش نحيل مش رفيع يعني لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة آه، الصعلة لو ما تفسرتش هنا ما كناش هنفهمها فعلا يعني صعلة مش صلعة لا صعلة صعلة في بعضنا كده خلقة ربنا فيه تلاقي جسمه ايه ضخم طويل عريض لكن جسم راسه قد ايه صغير فهي بتقول ما فيهوش العيب الخلقي ده ان يبقى راسه صغير في الحجم تقول ايه لم تجري به صعلة يعني كان هذا الوصف عيب في من يكون فيه خلي بالك تقول ايه وسيم شكله جميل حلو صلى الله عليه وسلم في عينيه دعت ده المرأة قاعد على سلم الساعة حفظته من فوق ليه لتحت توصف وصف دقيق تقول وسيم وسيم قسيم شكله جميل في عينيه دعت يعني ال- الحبة السوداء اللي جوه دي مع البياض اللي حولها الأسود شديد السواد والأبيض شديد البياض فتكون العين كأنها تبرق فهذه صفة وسمت جمال تقول وسيم في عينيه دعت في أشفاره وطف أشفاره وطف الشعر اللي على الجفن هنا عنده شعر هنا كتير صلى الله عليه وسلم وفي صوته صهل صهل كأنه يشبه صهيل الخيل بس هي الصهل هنا بتفسيرها في الكتب في المعاجم قالت ايه يعني كأنه فيه بحة صوته ايه في بحة شوية كده خفيفة صلى الله عليه وسلم وفي عنقه سطع ساطع عنقه ساطع زي الشمس ساطع يعني طويل رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم وفي لحيته كثافة لحيته ايه كثيفة صلى الله عليه وسلم أزد أزد يعني الحواجب دي متخططة كده متعلمة احنا عندنا طبعا حاجب طالع لفوق واحد جايب على جنب شعره نازله احنا كلنا حالنا كده النبي صلى الله عليه وسلم لا الحاجب بتاعه ايه ازد يعني مرسوم بالضبط زي كل النساء في زماننا كل واحد عايز تتجمل تعمل ايه تقعد تنتف اللي فوق تنتف اللي تحت خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص تساوي فوق تساوي. وصلوا الموضة الأخيرة يعملوا ايه عندك كوافيرات بيشيلوه كله ويرسم عليها بايه بقلم اصفر جوزها يقول لها ايه الحلاوه دي لا ايده اسودت وهي ابيضت تهريج يعني ليه يعني ليه تغير خلقه الله فعلا لو واحد حط ايده على ايه الجمال ده هوب مش ابو علي طبعا ما ينفعش اصلا المراه تقول وفي صوته صهل أي بحة وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أسد الحاجبين أقرا يعني الحاجبين دول مرسمين بالضبط ومفيش حتة هنا فاضي الاثنين ايه موصلين بعض أقرن اقترن سويا أقرن خلي بالك بقى إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سمع مش في ال- ال- ال- العربية الأصل تقول إذا سكت كله يبص له ده سكت في حاجة مهمة عليه وقار أهل الكرامة والعلا وإذا تكلم سمع على كله يسمع له كله ينزل تحت ويقول إيه يسمع كلامه هي جابت ده منين؟ من اللي شافته قدامها شافت فعل أبو بكر وفعل فعل عامر حتى حتى رأت فعل المشرك إنه قريب إن عسى تكلم يسكت تقول أجمل وعلى تقول تكلم السماء وعلاه البهاء ثم تقول أجمل الناس وأبهاه من بعيد تبص له من بعيد جميل جدا أجمل واحد في اللي شفتهم عن بعد طيب وأحلاه وأحسنه من قريب ده الست دي كانت دارسه في كليه الفنون الجميله بقى والله صحيح ما هو حكمه من ربنا في واحد بعضنا يا اخوانا لما تشوفه من بعيد يبقى شكله ايه جميل لما يقرب تشوف بقى التفاصيل بالظبط تقول ايه اللهم لا حول ولا قوه الا بك وفي العكس من بعيد شكله ما يعجبكش لما قرب تلاقي ايه قسيم وسيم هي بتقول فيه الاثنين من بعيد هو اجمل واحد ولما قرب احلى واحد صلى الله عليه وسلم اجمل واحلى الله توصف وصف دقيق جدا جدا خلي بالكوا ده القاعده دي معمول بيها عند الاعلاميين في التلفزيونات تعرفوا كده ولا لا يعني لما يقعدوا واحد زي حد مثلا هيصور حاجه في التلفزيون يقوم يقعد اول ياخد لك تصوير من على اليمين من على الشمال من بعيد من قريب من فوق من تحت عشان ياخد لك اجمل مقطع يطلعك فيه دايما فين في الصوره قدام الجمهور يعني دي كانت فاهمه اذاعه والتلفزيون من 1400 سنه درست اخراج من غير كل مخرج ما يعرفه عارفه الموضوع بس بتقول بقى ايه حلو المنطق كلامه جميل ده وتو- توصف شكله وهيئته وطوله وعرضه وقربه وبعده وما توصف كلامه كمان صلى الله عليه وسلم تقول حلو المنطق كلامه جميل فصل لا هذر ولا نزر منطقه جميل وكلامه لا كتير ولا شويه ما يقولش كلمة ملاش معنى كل كلامه دايما له ايه فوائد لا هذر ولا نزر كأن منطقه خرزات خرزات نظم ينحدر صلى الله عليه وسلم كلامه عامل زي ما يكون تجيب سبحة وتسبحة كده وقطعت السلكة بتاعه يقوم الحب ينزل ايه ورا بعضه هي بتقول كلامه كده بينزل ورا بعضه مترتب بالترتيب مفيش كلمة تسبق كلمة ولا معنى يسبق معنى ربع طوله بقى ربع لا بأس بالطول ولا تقتحمه العين من قصر ربع يعني لا طويل ولا قصير وبعدين تقول لنا كلمة احنا مقسمين نقولوها بقى ايه غصن بين غصنين الله اكبر شوف، دي غصن- غصن بين غصنين يبقى عندنا غصنين واحد طويل واحد ايه قصير هو ايه في النص عندنا لما نحب نوصف واحد من الفلان ده ايه آه، قولوا تلتين يعني لا طويل ولا قصير ولو قلت وسط يبقى لا هو طويل قوي ولا وسط ده لا اقرب الى ال- إلى القصر لكن لما تقول تلتين لا هو الى الطول التام ولا يقصر التام آه، تقول في الأخير فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا يبقى هي اتكلمت على ثلاثة يبقى جنبت مين ابن أريقط ليه ابن أريقط كان قاعد فين مع الرواحل في خدمته في شغله فاتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعن مين وعن عمرو بن خيره تقول فهو انظر الثلاثه منظرا او انظرهم من اجمل واحد في الثلاثه واحسنهم قدرا كله بيخدم فيه فعارف انه عليهم قدرا تقول لو امرهم تبادروا الى امره كله يجري يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم محفود محشود محفود كله بيخدم تحته كله يخدمه محشود اذا وقف الاثنين يقفوا جنبه ليه حشد بيمشي حواليه ما يسيبهوش فهو محفوظ محشود لا عابس ولا مفند يعني وشه دايما مبتسم مفند يعني لا يتكلم بالجهل ولا يذهب الى اخلاق الجاهلين خلصت هذا الكلام وهذا الوصف الرائع جدا جدا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها أبو معبد هو والله صاحب قريش هو ده اللي بيتكلموا عليه في مين في قريش الوصف الرائع ده كله لا يجتمع إلا في مين في الذي هرب وخرج من مكة كما يزعم أهل مكة صاحب قريش الذي ذكر الناس من أمره ما ذكر لمكة ولقد هممت أن أصحبه أتمنى أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا والله إذا مكنت لازم إيه وصاحبه طبعا في خلاف هل أسلم أبو معبد أم لم يسلم خلاف يأتي معنا قدام شوية بس بعيد شوية يعني. آه، انتهت قصة أبو معبد وأم معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق مع وسلم عندها ترتب على القصة دي شوية فوائد عشان خرجنا من القصة برضه بإيه بفوائد منها من أولى الفوائد كما نقل في الآثار أصبح الناس في مكة يسمعون صوت رجل ي- يقول شعرا ولا يدرون ما هو فقالوا هو جن صوت ماشي كده في الشارع بيقول شعر الناس يبصوا يمين مفيش حد بيتكلم يبقى ده مين؟ جن ممكن واحد يقول الله يعني كان في جن بيمشي في الشارع اه والجن موجودة نحن نقر بأنه هو دين شرع وربما يكون معانا جن دلوقتي عايش في الدرس طب احنا ما عادش يبقى معانا جن ليه في الدروس وفي بلادنا ليه اصل احنا بقينا اكتر من الجن صحيح حقيقة الجن بيحب ايه الفلوات والاماكن المنقطعة واماكن القذرات و- وما شابه ذلك والصحراء فما يعيش في الاماكن اللي فيها الناس كثرة كان بيعيش في مكة ايامها اللي كانت الناس ايه قلة وكانوا قريب عهد بالجبال فكان عادي جدا الجن يوجد وكان أهل مكة يعلمون من ذلك ويدل على ذلك أنهم كانوا إذا نزلوا شعبا أو واديا في الطريق قام كبير القوم ونادى قال يا كبير الجن في هذا المكان إني أستجير بك من كل الجن فكانوا يتعاملوا مع الجن عادي احنا في زماننا تقول له خلي بالك في جن جنبك هيروح باصص حواليه اي واقف في ذعر كأن الجن هيقتل مع ان الحقيقة بتقول تقول أن ابن آدم أقوى من الجن فأصبح شاعر في مكة يدور ولا يرونه يقول إيه يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال أو حل بخيمة أم معبدي هما نزل لهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد صح صح كانوا أساتذة لغة ولما تسألوش أم معبد مش عاجبين يسألوا إيه هي هتقول الشاة تقول هيقول لك الشاة تنطق إيه اللي خلاها حلبت وما فيهاش تنطق ترد إيه يعني ده حدث أكثر من كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البقرة شهدت له بالنبوة ويشهد على ذلك أبو بكر وعمر الديب في الصحراء لما جاب واحد وخد منه الغنم وطلع يجري ومسكوا الديب الديب قال له أنت زعلان مني ادخل المدينة هناك بها رجل يخبركم عن خبر من سبق ونبأ من هو آتي وحكم ما بينكم هو أعدي ومني و... ال- الحيوانات والدواب كلها بتتكلم عن مين جذع الشجرة عيط وبكى علشان مين الحجر كان يقول السلام عليك يا رسول الله قبل أن ينبأ صلى الله عليه وسلم آه، الشاة ديت لا قصة في كتب السير طريفة جدا أنا أذكر بعضها من باب الطرف كده والملح آه، ورد في غير كتاب من كتب السير كتب المطولات طبعا يقول إن الشاة دي عمرت حتى زمان خلافة عمر يعني عمرت إحنا أدخن خروف عندنا عمره كم سنة خليه ما حدش ذبح ومات لوحده يعيش قد ايه ثلاث سنين ولا خمسه مش كده برضه ده كان مع رسول الله بالهجره الشاليه بيقولوا عمرت لحد خلافه عمر عمر تولى خلافه سنه كام 13 من الهجره خليها بقى الخروف ده عاش كمان سنتين يبقى 15 يبقى الخروف ده كان عنده 15 سنه في الاسلام وكان مولود قبلها بسنتين ثلاثه عمرك شفت خروف عنده 18 سنه معاه ثانويه عامه انا قراءه طبعا قراءه مرسله كده الله تعالى اعلم بصحتها يعني. الطريق يقول ايه وكانت تحلب الى قبل وفاته حد قبل ما تموت رحمها الله تبارك رضي الله عنها كانت بتحلب قال وهذا طبعا هذا الكلام يريده الصوفية يعني في كتبهم يقول وهذا ببركة أن مست يد الرسول صلى الله عليه وسلم درعه كانت بت- وهذا لا يمتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد كثرت أغنامها وانتشرت جدا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المدينة في زمان خلافة أبي بكر تبيع غنما الغنم بقى كترت زادت بقى مش غنم بتموت لا ده كثرت و و- وتجارة وأموال فدخلت راحت المدينة تبيع شوية فلما دخلت المدينة تبيع غنمها ومعها ولدها معبد فرأى أبا بكر وهو الخليفة شافه ماشي في الشارع أبو بكر ماشي حوالي ثلاثة أربعة فنظر إليه عرفه فذهب لأمه قال يا أمه الرجل الذي كان مع المبارك رأيته هنا أنا شفت الرجل اللي كان مع مين مع المبارك هي ما تعرفش عليه وسلم حاجة خالص إلا أن اسمه إيه مبارك بس قالت له الرجل- قال لها الرجل اللي كان مع المبارك أنا شفته فجاءت الأم بولدها وذهلوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأرضاهما وأعطاهما من عطايا الخلفاء وأمراء المؤمنين إلى عوام الأمة فأرضاهما رضي الله عنه وأرضاه في رواية طريفة جدا أيضا معنى مفيدة جدا رائعة في المعاني يعني ليغيظ بهم الكفار الرواية بتقول إيه بتقول ان قريش لما بلغها الخبر والجن وقف ينادي خيمه ام معبدي وخزاعيه و... قالوا يبقى محمد مشى منين؟ من الطريق ده دي يا خزاعه قريبا من مكه يعني طرف في حمى مكه فخرج اهل مكه مسرعين حتى وصلوا الى ام معبد وسالوا عنها عرفوها فلما دخلوا عليها قالوا ما هذا الذي بلغنا عنك امر بك محمد بن عبد الله قالت والله ما اعرف محمد بن عبد الله ما اعرفوش قالوا أمر بك من يزعم أنه نبي الله قالت والله لا أعرف نبي الله ولكني مر بي رجل فكان من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا فهو رجل مبارك قالوا هو هذا الذي نبحث عنه مطلوب اعتقال كل المباركين وترك كل المضللين هو يبطلون عرف شفت راجل طيب كريم عمل كذا وكذا ده اللي شفته بس لا اعرف انه نبي ولا غير نبي قال هو ده اللي احنا ايه بنبحث عنه الشاهد قصة أم معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها يعني أمور كثيرة تحتاج إلى الدراسة والتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على امرأة في الطريق يتكلم معها تكلمه فيسألها الطعام بالأجرة وإلى آخره ثم إنها إنه صلى الله عليه وسلم لا يعرفها من هو ولا يعرفه أبو بكر من هذا الذي معه أبو بكر إن ورد بعد كده في غير رواية أن أبو بكر كان يمشي فكان إذا لقيه الناس فكان يعرفونه أنه كان تاجرا فيتكلم مع ثم يقول من هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه هذا هاد يهديني فيفكروا انه ايه ان النبي هو اللي بيعرفه مين الطريق يعني يهديني الطريق انا مقصد هاد يهديني الى من الى الله في نوع السريه والكتمان مطلوب كثير جدا مش بقى لما دخلوا على معبد او بكر قال يا الدنيا والخير كل ده النبي ولو قال لها ده النبي وده محمد وده وده كان سمع الخبر عيل من عيال ولا واحد مش راح يبلغ الجماعة لا طلع في البلد بس الحقوا ده احنا مرة عندنا النبي الخبر وصل لمين لحبايبنا الحلوين تاني يوم حاجنا حلوين فين خلي بالك استفيد دروس لم يتطفل ابو بكر فيتنفل بالمعلومة ساعات احنا بنتنفل بمعلومات لوحدنا محدش يقول لك ايه الخبر ما انت لوحدك تتنفل كده تقول له ايه والله اللهم صل على النبي الاسبوع اللي فات الشيخ حسن ادانا درس وكان درس ما شاء الله وانت تطلع الخبر حد يا عم اكلمك خلي الموضوع مستور عشان ربنا يكرمنا والامور ايه تمشي انت انا دي اخوانك وبس ليك اخوانك حبايبك هاتهم معاك وخلاص اذا درس تاني مهم جدا احنا لغتنا اصبحت ركيكه للغايه هذه المره تعطينا درس في في اللغه والبيان والفصاحه احنا نحتاج جميعا ان نجتهد في تحسين اللغة يعني اذا كنت في البيت تكلم مع ابنائك ولو بلغة بسيطة مش لازم انت ما عندكش لغة عالية اصلا اصلا بس على الاقل ارفع الفاعل وانصر المفعول ها؟ يرفعه كده يعني لما واحد من اخواننا يقول لي والله انا يعني عاوز يكلمني ده حارس حد يقول لي والله انا ذهبت في القطار الى الاسكندريه في القطار تصديق بقى كلام اخونا صحيح ما ما فيش لغه فعاوز يتكلم لغه عربيه فيتقعر فينخرم ما عندوش انا اقصد اخواننا الكرام يلزمنا جدا وعلى الاخص من يقومون مقام الدعوه ان نرتفع بلغتنا لا يصلح لي ولك انك تعلو هذا المنبر وتكون الخطبة كلها كلام عامي وبعدين تكلم الاخ يقول لك ايه لابد ان ننزل الى مستوى العوام لا انت بتضحك عليا انت مش عارف تطلع اصلا لا احنا لابد ان نرتقي بالناس وننزل قليلا حتى نلتقي نحن والناس على ايه على درجة وسط مش تنزل انت من فوق لتحت تنزل خالص لا ما ينفعش يا اخوان يعني في دروس كثيرة جدا جدا طبعا هذه الكرامة أو الإعجاز من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدلك على أمر آخر منتهى اليقين النبوي في الله تبارك وتعالى مخالفة النواميس تقع للدعاة إلى الله شاه عجفاء هزلاء يعني عرجاء لا قيمة لها نايمة مش عارفة تتحرك لا أكلت ولا شربت ولكن لما يسر الله إلى وسلم أن يفعل بهذا الفعل كانت الاستجابة من الله فلا بد أن يكون عندنا يقين من هذا المستوى بلاش المستوى النبوي دون المستوى النبوي ولكن نكون في أعلى درجات اليقين يعني المسألة كلها دروس إذا صلى لم يقدم على هذا ليه أبو بكر ما تدخلش قال له ما بلاش الموضوع قال الموضوع ما يجيش معاك مش كان ممكن لو واحد فينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدل من ابي بكر وهيح للتاني قال له ايه حط نفسك كان ابو بكر خد الدرس لو واحد دينا احنا كان قال له ايه كان قال له يا رسول الله ده تعبانه خالص ده بتموت هتحلب ايه ما فيهاش حتى لو بركه ما فيهاش بركه خالص هل سمعت ابا بكر يعترض عن وسلم في كلمه واحده لا عنده يقين طالما ان محمد صلى الله عليه وسلم سيفعل اذا الاستجابه من من هات الاناء جاب الاناء امسك مسك خد بالك مشي يعني لما مسك يعني قال له طب نجيبه اناء صغير مثلا بسيط كده على قد ايه كوبايه واتنين لا يربض الرهط يعني شرب تسعة عشر خلاص جاب الست جابت ومسكت ولم يتكلم ابو بكر ابدا والغريب ان الاناء يملا مره واثنين وثلاثه هذا من فضل الله تبارك وتعالى اذا اذا كان يقين النبوه عال جدا فيقين حواري النبي ايضا في اعلى الدرجات احنا اليقين عندنا محتاج ايه زياده محتاج ضخ حتى يعلو اليقين وتعلو مرتبته معه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر قد ملأ مكة وما حولها بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيسير الله تبارك وتعالى له يأتينا الخبر الثاني والخبر أيضا مشهور لكن لابد من التعليق عليه لعظيم ما فينا فائدة هو خبر سراقة ابن مالك خبر سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي بنو مدلج دول قبيلة عربية يميل إلى الساحل اشتهروا بالقافة لمعرفة الأثر معرفة الأثر سواء أثر الأقدام على الأرض أو في المزارع أو في الجبال أو الأشباه يعرف الأشباه يعرف الشبه كده يبص لك ويبص يقول لك ده وده ابن عم دول دول ولاد خالك بالشبه كده يعرف الشكل ولو اتنين ماشوا أقدام يعرف الأقدام مكانها دي تبع مين تبع مين يعرف الأقدام أثر الأقدام فسراقة كان كبير قبيلته زعيم في القبيلة مشهور وكان مفتون العضلات طوالا عراضا ذا شعر كثيف طويل العرب يحبوا طويل شعرهم وكذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إما له جمة أو له لمة شعره طويل إلى إما إلى شحمتي الأذنين أو إما إلى الكتفين الأذنين اسمه جمة للمنكبين اسمه إيه لمة فنفسه كان أحيانا شعره هنا وأحيانا هنا كان صاحبنا سراقة هذا وأسلم بعده كان شعره طويل لحيته كثة ضخمة هو رجل طوال عراض ضخم الجثة كان كبير قومه بلغ الخبر أن قريشا قد أعدت جائزة, جائزة لمن جاء بمحمد حي أو ميت مئة ناقة مئة ناقة في زماننا تساوي قد إيه تساوي 600 700 ألف يعني خش هعمل ربع يعني رقم ضخم وفي حينه 100 ناقة يعني زي ما بيقولوا أما المستقبل وحياته كلها ثروة ضخمة جدا فلما جاء الخبر أعد في نفسه إن تيسرت له السبل لا يفعل هيعمل يعني فروى عبد الرحمن بن مالك المدلجي ابن أخي سراق يعني سراق عمه هو اللي بيحكي القصة عن أبيه مالك عن أخيه سراق يعني حكاية من البيت نفسه يقول سراق يقول إيه بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم قاعدين بعد الظهر بعد العصر جلسة عائلية كده على المساطة بره في الخلق بني مدلج إذ أقبل رجل عليهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة بنادي الكبير إني رأيت أسودة بالساحل أسودة أسودة بكسر الواو جمع سواد يعني كثرة يعني الواحد كده يبص كده في السراب من بعيد يلاقي مجموعة جايين وكأنهم سواد كده في باب السراب يقول رأيت أسودة بالساحل متجهين ناحية الساحل ناحية البحر أراها محمدا وأصحابه قلنا ناس جماعة ماشيين احنا البحر كده أنا مهيأ لي هم مين هم محمد وأصحابه هم بيت القصيد أنت بتدور عليهم خلي بالك بقى ما نفتقده نحن فقال سراقة إني رأى قال سراقة قد عرفت من هم أنا عارفهم إنهم فلان وفلان إنهم ليسوا بهم مش هم اللي بتقول عليهم إنهم فلان وفلان لأني رأيت فلان وفلان قد انطلقوا بأعيننا اللي على البحر دول عارف ده فلان وفلان دول طالعين قدامنا مش هو احنا شايفينهم ايه شايفينهم بعينينا طلعنا البحر مش هو محمد واصحابه يقول ثم لبثت في المجلس ساعة قعدت مع الناس ايه شوية ثم قمت فدخلت أي بيتي يبقى هو عمل ايه هو ذكي جدا فهم دول مين هذا هو الصيد المطلوب فأراد أن يصرف الناس عن الموضوع حتى يفوز هو بجائزته واحد خد بالك بس الذكاء العربي بعيد الذكاء متناهي عند العرب العرب كانت عقولهم مش مشغوله زينا باكل وشرب والدنيا ده بيكون فاضي فدماغ كل ذكاء موجود ما هو ده اللي حصل يوم ايه يوم غزوه الاحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر لنا خبر القوم وهو معي في الجنه فمين اللي عدى حذيفه فلما ضربت النار في الخيام في الطعام الدنيا فبعضها فقال ابو سفيان لينظر كل امرئ من بجواره كل واحد يعرف اللي جنبه حذيفه يقول فاسرعت فاعتنقت اني قلت من انت راح واخدك بالحضن انت مين قال له فلان قال له الحمد لله الدار امان عشان ما يديش اللي جنبه فرصه يساله يقول له ايه انت مين في ذكاء سريع اللي بيسموه ايه الحضور عنده حضور سريع يعني ممكن واحد يعمل تصور زي كده بس بعد ما يقعد ايه يفكر لا الراجل ما فكرش الموضوع حاضر الموضوع شغله قال له لا لا مش هم ده فلان وفلان كانوا معديين اشهر من شويه وتاني واحد في المجلس هو لو قال فلان لو راح قايم الناس ايه هتشك فيه لا تاني واحد شويه زي بيقولوا المصطلح السوق بقى لما يت- نيمهم يعني ثبتهم مكانه ثم خرج فدخل داره دخل داره يقول فقلت لجاريتي اخرج الفرس واعديه وجهزيه بالزاد والى اخره ثم اخذت رمحي فزججت به الارض مسكه هزه كده اضرب في الارض كذا ضربه عشان الرمح متين زي ما هو سنه كما هو متين ذيله تمام متين ثم خرجت من ظهر البيت ما طلعش من على الشارع طلع منين زي ابو بكر ما عمل مع السلام خرجوا منين من قوه في ظهر بيت ابي بكر الذكاء العربي موجود طلع من مكان الداري يقول فأقبلت عليهما خلي بالك فينا مسألة ما تفتكش جدا هما ماشيين وصاحبه قال يا جماعة البحر على البحر دي في عرف العرب يعني قد ايه أسودة يعني بيت كده يعني بينهم وبين المكان مش أقل 200 3 كيلو هو شبه سراب كده يلوح في الفضاء فعبس صاحبنا ما يقعد ربع ساعة نص ساعة ويدخل يطلع بره يكونوا مشوا قد ايه كمان كيلو 2 كيلو 3 كيلو ولكنه لا يفقد الامل هو عارف انه هيتابع الصيد حتى يقتنصه يقول فخرجت حتى دنوت منهم قربت من بقى من مين من عسل هنا في روايه طبعا لا توجد في كثير من الكتب ولكنها في بعض الكتب انا اذكرها اعتراضا لانها ليست في الصحيح ولكن هذا من باب يعني اتمام القصه على الوجه اللائق وهي أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما رأى سراقة قال يا رسول الله هذا الطلب الجماعة اللي بيطلبون إيه وصل قد لحقنا كان أبو بكر يعمل إيه كان أحيانا يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يمشي خلفه فإذا سأل صلى تعمل كده ليه يقول إذا مشيت قدامك أخشى عليك من الرصد يكون حد عمل لك يمين قدامك امشي خلفك اخشى عليك من الطلب خايف حد يلحقنا من ورا الله يعني ابو بكر هذا كان يربى كان يجهز ليكون خليفه مين الصحبه دي الطويله دي لم تقع لاحد من الخلق مع احد من الانبياء ابدا يقول يا رسول الله الطلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم الطلب يا رسول وصل يقول حتى بكيت ابو بكر بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يبكيك يا بكر قال يا رسول الله والله ما على نفسي ابكي ولكني أبكي عليك إنما أنا رجل من أحد المسلمين وأنت أم فأنا أخشى عليك يعني أبو بكر عنده حس بالمسلمين خايف عنه صلى الله عليه وسلم أن يمثل أمة الإسلام أما نفسي أنا مش مشكلة واحد يروح مش قضية ولكن المهم أن تبقى أمة الإسلام على حالها قائمة راشدة لا قائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يعني ما تزعلش ايه تطمئن اللهم اكفناه بما شئت كلمه واحده بس اللهم اكفناه بما شئت بس خلي بالك في اثر مهم جدا جدا جدا في الروايات اجمد عليه كل كتب السياق ان ابا بكر حينما راى سراقه يقول سراقه فكان كثير الالتفات يتابعني اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرا القران ولم يلتفت طبعا ابو بكر حريص كل شويه يبص قرب 100 متر 50 متر خلاص ويقول للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيقرا مش في دماغه الله دي فايدة مهمة جدا أمنية رائعة دي. أمنية أمنية إزاي يعني أنت يا راجل محترم إذا ربنا قدر رحت مكان كده ولا كده وزنقوك ولطعوك نص ساعة بدل ما تقعد هيعملوا إيه هيخلوا إيه هيودونا فين هيجونا منين والعفاريت اشتغلت لا تعمل إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب واشتغل مع ربنا ألا بذكر الله أنت هتوجع قلبك لطمن قلبك بذكر الله تطمئن ينزل عليك كده الهدوء والطمأنينة من الله طب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يفعل هذا نعم هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم يقول آه أي سراقة بنفسه فعثرت بي فرسي أول ما قالك فناء عثرت الفرس كعب الوقع فقمت ثم قامت فركبتها فأشرعت بها أتقدم جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى سراقة اول ما وقعت معنا فقمت فرحت نازل من عليها فاخرجت كنانتي كنانة اللي فيها السهام فاستخرجت منها الازلام ازلام زي السهام عيله خشب كده يضربها في بعض ويروح خالطها ورميها ويغمض ويطلع واحده مكتوب على واحده افعل والثانيه لا تفعل اذا طلعت افعل يبقى يقنع على العدو لا تفعل يرجع ادي الموضوع ادي دينهم يقول فأخلطها وأضربها ثم أختار إحداها فتأتيني تقول لي لا تفعل لا يعني حتى الكذب كان بينشر مين النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والنشر بيقول له لا ما تعملش الكلام ارجع ثاني يقول فعصيت الأزلام وانقبضت عليه أزلام إيه بتاع مين ده 100 جمل يا عم ما هو ما فيش دين يقول ثم ركبت فانطلقت وعصيت الأزلام حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المسافة بينه وبين صلى الله قد ايه؟ أمطار خمسة متر عشرة متر عشرة ثلاثين ما سامع كلام سامع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت بيقول صلى الله عليه وسلم ما يبصش ورا ابدا مين اللي عمال يبص هو لا يلتفت يقول أبو بكر كثير الالتفات فساخت قدم فرسي في الأرض راحت الفرس ده غارس الأرض كله فنزلت عنه فجذبته في رواية هنا بقى طريفة جدا بس مش منتشرة أنا يعني آتي بنا فيها تأثير طيب يقول إيه فنزعته سعدت نطلع من الأرض فنزع أقدامه من الأرض ولها عثاث لها عثاث للأرض مش للخيل الارض لها عثاث ايه عثاث عملت غبرة وبريق وبرق كأن ثورة في الارض من ارض السماء والموضوع كله هيتعدى حصان رجل في الارض طلعها هتعمل غبرة قد ايه ربع متر لحد فوق لا بقول ده الغبرة من الارض الى السماء وبريق موضوع غير طبيعي يقول ولها عثاث فاستخسمت بالاسلام راح مطلع الحق بتاعه قاعد يضرب يضرب يضرب راح مطلع واحد فجاءت على الذي اكرم ما تعملش فعصيت الأزمان فانطلقت التاني يقول فوقع في قلبي أن هذا الرجل محفوظ محدش هيتولد الكافر يقول كده وقع في قلب الرجل ده ايه محاط الرجل ده محفوظ محدش هيجيبه ابدا خلي بالك بقى فناديت عليه بالامان الامان بس استنوني اتكلم معاكم يقول فوقفوا فركبت فرسي حتى جئته الله أكبر لما نادى بالأمان ركب الفرس الفرس مشي ده موضوع في السيرة هو عدى بينا الكلام ده ده لو عداك تبقى انت بتعرفش سيرة نادى بالأمان خلاص اركب امشي فرس يمشي مش مشكلة بس في شيء تاني أعجب أن هذا الرجل البدوي لم يكن خائنا ما هو مشى بالفرس كان ممكن لما قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في خيانة وراح ضارب بالرمح لا الله يعلم صدقه فالفرس ما صلاش حاجة لذلك لما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعي في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس يعني مش عارف اوصل لهم نفسي خلاص اتغير يقول وقع في نفسي ان سيظهر امر رسول الله الرجل ده امر سيظهر فقلت له وقف معاك هنا عليه وسلم على بكر ان قومك قد جعلوا فيك الدين بدا النبي صلى الله عليه وسلم يديله ايه اخبار الناس بيقولوا كذا في مكة وعملوا كذا وعاملين دي دي 100 ناقة لمن يأتي بك حيا أو ميتا وأخبرته بأخبار أهل مكة وما فيها ما يقولون عنك من كل الكلام ثم عرضت عليهم الزاد والمتاع عاوزين ملابس تحت أمركم عاوزين أكل تحت أمركم خلاص بقى الراجل قلبه رق مع سلم فيقول ايه فلم يرزقان ما رضوش ابدا وهذا شأن الدعاة يا الله ما رضوش ياخدوا مني حاجة بلاش ابدا قالوا لا نحن لنا بيع ديننا رياح ثم يقول فقلت لهم هذا سهم من كنانتي السهم بتاعهم ستمرون على حائطي بديار كذا انا عندي بستان كبير في مكان فلاني في عمال بيشتغلوا خذوا السهم مني فاذا مررتم عليهم اعطوهم السهم اماره خذوا ما شئتم من اللحم والطعام و و و فابى النبي صلى الله عليه وسلم ابى لا اكل منك ولا مس ولا اخذ السهم ولا اعدي على مين على مزرعتك انا مش عايزين حاجه قال له طب انت عاوز ايه يعني انت- انا عايز اعمل لك اي خدمه اي حاجه يا رسول الله انا تحت امرك رغم ده لم يسلم اطلب مني قال لا شيء الا ان اخفي عنه بس قول للناس هو مش في السكه دي. فكان سراقة إذا رجع كلما قابله ناس يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد كفيتم هذا الوجه وعشان ما يجيب- ما حدش يروح من هنا المرة مخلصه ما فيش حد هنا وهو فين فسبحان من جعله من أول اليوم عدوا لرسول الله ومن آخر اليوم مدافعا عنه فصل هذا فعل ربك تبارك وتعالى يقلب أقو- قلوب الأقوام من الكفر إلى الإيمان يقول ثم سألته فقلت لي اكتب لي كتاب شوف الذكاء العربي بقى دي متناهية في الذكاء اكتب لي كتاب ورقة ايه ورقة لايه ووقع في قد أريد هيظهر سيسود هيبقى ملك هيبقى حاكم رئيس فما تفوتش الفرصة اكتب لي كتاب كتاب أمان يعني إذا ظهرت وبلغت وسدت الناس يبقى أنا ليا عندك إيه كرامة ليا عندك يد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من أدم حتة جلد طلارة كتب له عليها كلمتين ثم مضى رسول الله هنا طرفة جميلة جدا بقى كتب له عامر بن فهيرة في قطعة أدم من جلد ثم مضى رسول الله مضى يعني ايه مشى اللي مع اللي ما عندوش درايه في السيره يقول ايه كتب عمل ثم مضى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه طبعا ده ينم عن عدم معرفة ما بالسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول في حقه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا ده لما أرادوا عشان يمضي لما ما مضيش عملوا له إيه ختم للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك. مضى يعني انطلق إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ربه تبارك وتعالى أراد لها مما ذكر في كتب السير وإن كانت أسير ضعيفة ولكنه مما يستأنس به جدا قصة سراقة مع النبي أيضا ان لما قال له خلاص انا هقفل عنك السكه ديت واكتب لي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحفه وتحفه قال كيف بك يا سراقه اذا البست سواري كسرى ومنطقته سراقه بس كسرى يا ده بوش هلبس البدله بتاعت بوش انا بتاع الصحراء اللي لابس يوم بتاعت شيخ انا اتساوى مع فلون ما فلان المسافة بعيدة لذلك ناصر يقول له كيف بك هتعمل ايه إذا ألبست سواري كسرى ومنطقة منطقة الحزام على النص السوارين دراعين دراعين ذهب كده مغلفة بالحديد يدل على الملك ده حديد مغلف بالذهب يعني والعباءة كلها ذهب من فوق وعصمة بقى وعلمة وحاجة ضخمة رئيس دولة وكسرى في زماننا في زمان ده كان زي بوش زي رئيس أمريكا ورئيس روسيا يعني راجل يحكم نص العالم ناصر يقول له كيف بك إذا ألبست سواري كسرى هتعمل ايه بس الرجل أصابه الذهول بس معاه في جيبه إيه معاه الجواب معاه الضمان هيحصل أما نشوف تمر الأيام وتنقضي السنون ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تولى خلافة أبو بكر فيموت أبو بكر ثم تولى خلافة عمر فتفتح بلاد الروم وبلاد كسرى وفعلا تفتح المدائن ويأسر المسلمون كسرى هرمز ويأتون بسواريه ومنطقته فيرسلها سعد إلى عمر هي من حق المحاربين ولكن سعد يستاذن المحاربين الحاجات الضخمة النبيلة دي نرسلها لمين؟ لأمير المؤمنين يريها المسلمين فوصلوها المدينة لعمر فوصلت كما هي سالمة آمنة تمام محدش لمسها ان قوما ادوا هذا الامناء مفيش حد سرق منها حته سابها بيتها في المسجد للصبح ما فيش واحد راح المسجد حطيته عليه زي ما هي فلما اصبحوا وجاء الناس يتفرجوا بقى ملابس كسرى يعني حاجه ضخمه دي ما- مسكنا كسرى راح هنمسك بوش وهنمسك ابوه والله لو اطاعونا في الله لامسكنا بوش وابو بوش والله وما ذلك على الله بعزيز ونحن لا نفاخر بهذا إنما نحكي نحن نحكي تاريخا صحيحا هذا هو دأب الله مع من أطاعه من أطاع الله وأطاع رسوله يسر له الدنيا وجعلها تحت قدميه لا بيديه إنما إذا سعى الناس إلى الدنيا جعلهم الله هم خدما لها وتحت أرجلها كما يحدث في أزمنتنا لذلك نحن نناقش الناس في شكل من المفاهيم يخالف ما هم عليه لذلك يعترضون ولا يقبلوا ونسأل الله أن يهدي كل عاصم بحول قوته أصبح الناس فدخلوا على عمر كله جاي يشوفوا أمنا بس كسر ومنهم من سراق فحكى عمر ما من الله عليه من الفتح والعطاء و... و- وقال هذه ملابس كسرى ثم أخذ ينظر في الناس من يصلح أن يلبس مين ملابس كسرى وكان كسرى رجلا ضخما عظيم البنية ضخم الصدر عظيم الرأس أخذ ينظر فقال أي سراقة تعال أنت الوحيد اللي تنفع إيه تلبس اللبس ده فألبسوه ملابس كسرى طبعا راح قلع الجلال مقطعه والسدير اللي هو ربع مش مش نص و- هو بات حياتهم كده هم ولا يأنفوا من ملابس مش اي مشكله خالص عادي كده ملابس لا تمثل لهم شيء في حياتهم فخلع ملابسه ثم ألبس سواري كسرى ومنطقه آه، في بقى روايه رائعه جدا جدا وهي ايضا من عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما لبس آه، سراق الملابس فوقف كده وقال عمر حينما رأى قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج من أعظم الناس إلى رجل من عوام الناس جدا جدا فأعجبت العبارة مين سراق فوقف يقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسها سراقة بن مالك بن جعشم الأعرابي من بني مدلج فأمر عمر بسراقة أمرين الأول قال قم فامشي بين أيديهم سراقة راح لابس لسه عمر جيب الجامع الاوله والاخر والناس تبص وفي روايه كده يعني انا احب أم- يعني امثل امر كحكايه كحك حكايه الواقع ده اللي حصل ان عمر قال له تقدم فبقى يمشي قدام الناس اقبل فيقبل ارجع ارجع كانه عرض ايه ازياء وطبعا سيدنا سراقه عشمان ان هياخد ايه ما هو الموضوع كله في الاخر يطلع عنطه هو ما خدش حاجه ده في الاخر عمر راح مقلعهم قطعهم حتت حتت ومزع المسلمين ما يلزمناش حد ما عندناش حد بيلبس لبس نبت نهائي سراقة يتقدم ثم يدبر والناس سعداء يكبروا فلما سعد الناس قال أركبوه حمارا أو دابة وطوفوا به المدينة راح راكب سراقة الحمار طول بعرض وواحد ماشي في نفسه فين المدينة وسراقة الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما مش وأعطاهما بقى لبس بس مؤقتا كده وألبسهما ويحكي عن نفسه ابن جعشم بن بني مدلج أعرابي من بني مدلج والناس تكبر وسعداء من مهام الحاكم إدخال السرور على الأمة مش إدخال العكننة على الأمة الحاكم شغلته يعمل إيه يفرح الأمة الناس فرحانين الله أكبر ما شاء الله الله الناس فرحانة سعداء الحاكم شغلته يفرح الناس وفرحة تكون في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته سبحانه وبحمده آه، ده حدث طبعا قدام لكن نرجع تاني لسراقة لما رجع بقى استقر في دياره قعد خمس ست ايام وعشر ايام خرج الخبر ان محمد وصل فين المدينة خلاص يقول ابن أخيه فقال عمي فلما كان محمد في يثرب في أمان وعلمت أنه قد استقر في أمان نشرت الخبر رحت مطلع بقى الخبر هو رجع قعد أسبوع ما يكلمش حد أبدا إنه قابل النبي ولا أي حاجة مطلقا بدأ يطلع أنا قابلته وحصل كذا وحصل كذا بدأ يحكي إيه الواقعة بكمالها وتمامها حتى انتشرت الواقعة وبلغت الآفاق حتى كانت حوار وحديث الشباب في مكة الشباب في مكة كل ما عرف أي مكان يقول شفت سراقة عمل إيه ده قابل محمد هو حصل يبقى الراجل ده ممكن يكون نبي ما أصل اللي حصل ده ما يعملوش إلا مين إلا نبي يبقى يبقى يبقى, يبقى الشباب دول هيهتدوا ولو اهتدوا مكة هيحصل لها إيه هتخرب والحكام هيروحوا في داهية يبقى الحق قبل العيال دول ما يهتدوا بيتوبوا يعمل ايه ابو جهل او ابو الحكم حكيم الوالي عمرو بن هشام راح بعت بيتين شعر رسالة لبني مدلج قال بني مدلج إني أخاف سفيهكم سمي سراقة إيه سفيه إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عاوز ينصر محمد عليكم به لا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد خلصونا منه بدل الموضوع ايه ما يبوظ مننا ومنكم يدعو الناس لقتل مين سراقة والسراقة أمير القوم فلما بلغت سراقة المقالة أجاب راح بعت له الشعر برضه قال أبا حكم والله لو كنت لأمري جوادي إذ تسوق قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه الله أكبر عليك فكف القوم عنه فإنني أنت ابن عزم أنت عاوز عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا مسلم بقول أنا أرى أن محمد هذا سيعلو شأنه جدا جدا جدا حتى يتمنى كل الناس أنهم إيه يسلموا أنت امنع ما تمنع هو سيظهر سيظهر وصدقت نبوءة سراقة فقد ظهر شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أعلى ما يكون حتى إن كل أهل الجزيرة ومن عداهم كانوا يتمنون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم خلص قصة سواقة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنجيب قصتين ثلاثة مختصرين في دقيقتين ثلاثة ليسوا مشهورين ولكنها واقع منهم واحد في البخاري وقع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى الزبير بن العوام في أثناء هجرته النبي صلى الله عليه وسلم رايح المدينة والزبير أتى بتجارة منين من الشام فالتقيا في الطريق والزبير ابن صفية وصفية عمته الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الزبير ابن عمته النبي صلى الله عليه وسلم ابن مين ابن خاله فالتقاه مع أبي بكر فتعانقا وكعادة العرب ثم كساه الزبير هو وأبا بكر كساهما بثياب بيض ده هدية في الطريق خلاص مفيش اي مشكلة وقعت قصة ثانية طريفة جدا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الصحراء وزي كما قلت لك لا يتعمد الطريق المعبد انما ايه حواليه فالتقى باثنين من اللصوص قبل اثنين حرامية ودايما الحرامية واللصوص اللصوص بيعيشوا فين في الاماكن ايه المقطوعة المدارية فالتقى بلصين فأراد صلى الله عليه وسلم ألا تفوته فضيلة الدعوة إلى الله ما تفوتوش فقال أبا بكر هاتهم بس قربهم هنا فجيء جيء بهما فقال من أنتما قال المهانان اسمنا المهانان المهان رقم واحد المهان رقم اثنين اشتغلوا ايه قالوا نصوص حد ما فين عطرين عطرين نسرق من ده نسرق من ده من ده الى اخره زي بيسموه زمان ايه قطع طرق فاسمعهما صلى الله عليه وسلم من القران حتى اطمأنت قلوبهما ودعاهما إلى الله تبارك وتعالى فأسلما فغير الأسماء قال لستما المهانين ولكنكما المكرمين وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم كان غير الأسماء القبيحة الأسماء إيه حسنة في السكة هو ماشي كده لذلك بعض إخواننا يقول لك إيه لما يقرأ قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام داخل السجن عمل إيه اشتغل في الدعوة يا الله لا الناس في السجن ف يا صاحبي السجن يا أربعون يا صاحبي السجن وبعض اخواننا ما يخلص يقول لك يا أما الواحد لو يدخل السجن ويشتغل في الدعوة يا الله طبعا ده تمام الحمق تمام الحمق ما تشتغل يا دعوة الله الدنيا واسعة يا اخويا مش لازم السجن يعني الدنيا واسعة ورزق ربنا بس اشتغل ب 10% وورك نعمة آه في واحد من قبيلة بني أسلم أسلم دي قبيلة من أعظم القبائل العربية عددا لما حضروا الفتح نحسن قال أسلم سالمها الله ضخمة جدا حضر منها فتح مكة ألف مقاتل تخيل قبيلة واحدة واحدة يحضر منها إيه ألف مقاتل يبقى القبيلة كان عددها قد إيه يعني س- خمسين ألف حاجة ضخمة جدا فكبير القبيلة اسمه اسمه إيه اسمه مريدة ابن الحصيب الأسلمي بلغوا الخبر إن محمد جه راح طالع يقطع عليه الطريق في سبعين من قوم عاوز أفوز بالجائزة هنا أنا سلم لم يغير الطريق سار حتى التقى بريد لما قابله في الوش في الوش كده فاصطدم قال اجلس اقعد اسمع فدعاه إلى الله تبارك وتعالى يا إسلام فأسلم بريدة والسبعون من قومه الله- يعني أصلا لك ماشي في الشكة في السكة مطارد ويتستر ولكن إذا حانت الفرصة للدعوة إلى الله يعمل إيه يدعو الله تبارك وتعالى وما ينامش ما يقعدش ما يكسلش وسار به الطريق صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة وكان كلما كما ذكرنا كلما تعرف أحد الأعراب على أبي بكر فسأله من هذا قال هاد يهديني الطريق يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هم قابلوا واحد عربي في الطريق عارف أبو بكر قعد يتكلم معاه فسأله صلى الله عليه وسلم أنت مين؟ ناس قال له أنت من؟ قال فلان ابن فلان ف فأنا صلى الله عليه وسلم تعرف عليه تماما فقال رجل وأنت ممن؟ أنت ابن مين؟ قال أنا من ماء خلاص وما قالوش أنا مين إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم السرية معالم الدقة معالم الحياطة معالم الدقة في سيره وتعامل مع كل عارض يعترضه في الطريق بما يناسبه حتى يسر الله تبارك وتعالى له أن دخل المدينة النبوية المباركة أول ما وصل عليه وسلم دخل المدينة نفسها دخل فين؟ لا ما دخلش المدينة نفسها مباشرة قال ضيقت ميل يمينا راح داخل على اليمين يمين دخل فين ديار بني عو عمرو بن عوف بن سالم اللي اسمها لبندو اسمها ايه قباء اول ما دخل دخل على فين على قباء ما دخلش على المدينه ودي بيقولوا من جهه التقنيه في الاداره يعني اعلى ما تكون نهايه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه دخل قباء وصل قباء يوم الخميس في البخاري وغيره فمكث فيها بضع عشرة يوما في رواية بتقول سبعة ثمان أيام ورواية بتقول بضع وعشرين يوما أعدلها في البخاري قال بضع عشرة يوما دخل المدينة يوم الخميس اثنين من ربيع بالضبط كده اثنين من ربيع خميس اثنين من ربيع فجلس بضعة عشر يوما عد معايا كده الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين دخل المدينة يوم ايه الاثنين بضع عشرة يوم يبقى قعد في قباء 11 12 يوم النبي صلى الله عليه وسلم بس في طرفة اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل استقبله الناس قباء وقباء كانت تعد في ذلك الوقت ايه زي نجع بلد صغيره كده لكن القريه الرئيسيه اللي هي ايه يثرب الى المدينه فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل يوم بيطلعوا على التلال وعلى الروابي يبصوا يشوفوا ده جاي جاي ما يلاقوهوش لحد ما في يوم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي رآه هذه قصه في السيره قال يا بني قال هذا جدكم الذي تنتظرون الراجل في السنه جاهم فخرج الناس في ثيابهم وسلاحهم حتى التقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هنا بقى يأتينا إيه شيء نادر من نوادر السيرة يعني. ثار المسلمون في السلاح الملابس خرجوا يقابلوه صلى الله عليه وسلم نزل عليه صلى الله عليه وسلم مشوار طويل عاوز يستريح فاستراح في ظل جدار راح قاعد على جدار كده في الشارع وسايب ظهره على ايه؟ على الحيط صلى الله عليه وسلم طبعا عندنا دلوقتي واحد يحط له كرسي واحد يسحب الكرسي كل الجماعه كده وواحد يمسح واحد ينفخ واحد يلمع لا لا لا ناقص امرأة قاعد فين على الارض في الظل وابو بكر واقف جنبه الظل موجود ناقص قاعد في الظل ابو بكر واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ايهما اكثر شهره ابو بكر ام رسول الله ابو بكر ابو بكر كان تاجر معروف يدخل المدينه فناس كتير عارفين فطفق الناس والانصار ياتون فيحيون ابا بكر السلام عليكم ابو بكر فين الراجل عايزين نروح وين وصل مش عارف اللي دول عارفين ابو بكر طب اللي مش عارفين ابو بكر يسلمهم ومش عارفين هو ده النبي ولا اللي قاعد حتى حتى انكشح الظل وغلبت الشمس فلما غلبت الشمس راح ابو بكر عامل ايه رفع جلبيته وعاملها الضليله فوق مين فعرف الناس ان الجالس هو رسول الله وان الواقف هو ابو بكر بس شوف ادب ابو بكر يعني تصرف ازاي شيء صغير جدا في منتهى الذكاء الناس عرفوا مين هو ده النبي صلى الله عليه وسلم واللي واقف ده مين ابو بكر رضي الله رضي الله عنه وارضاه فلبث فيه صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة وأسس في هذه المدة مسجد قباء الشهير الذي نزل فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وإن كان في بعض كتب التفسير يقولون أن المقصود هنا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا لا بأس به ولكن لا شك أيضا أن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم هذا يدعوك إلى فهم جديد في السنة فهم جديد من بدهيات الدين إن رئيس الدولة إن وسلم دخل قباء بدأ بقى يتلبس بإيه زي مين الحاكم بقى نبي وحاكم فأول أعمال الحاكم صيانة دين الناس هذا الذي نص عليه الإمام الجويني أهم أعمال الحاكم صيانة دين الناس ثم دنياهم مش صيانة دنيا الناس ثم دينهم لا دين الناس أولا فلذلك أول ما عمل عمل لهم إيه عمل لهم مسجد نفس السنة ليصلون فيه وما زال المسجد باقيا والحمد لله رب العالمين يهدم ويجدد ولكنه ما زال موجودا معلوما إلى الآن ومن طرائف هذا المسجد أن الأرض اللي حول المسجد هذه إلى الآن موجودة كلها مزارع المزارع دي كانت ملك مين كانت ملكا لعبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينة الاستخراج اشتراها كلها كانت ملك ليه فأوقفها جميعا فصارت مدة طويلة زي ما شفنا أوقف مين أوقف ابن عوف على المسلمين إلى أن تدخلت الكتب والمراسيم والثورات والانقلابات وضاعت أوراق ومحدش محدش حد يضبط الأمور إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بضع عشرة يوما نزل عند مين؟ لازم نحفظ بقى نزل في بيت مين؟ والله ما حصل ها؟ والله ما حصل ها انا عايز اختم بقى عشان ما انتهي حد كده احنا طولنا الليل ها بنقول له فيلا صغيره كده نزل على دار كلثوم ابن الهدم رجل اسمه كلثوم ابن الهدم كان بيته يسمى بيت العزاب بيته يسمى بيت العزاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنه ان كانوا الصحابه لما يجوا مهاجرين العزاب يقعدوا عند مين كانت ما عندوش زوجه لكن اللي معاه زوجه ومعاه اولاد يروح عند مين عند واحد عنده زوجه وعنده مين اولاد مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسس له مسجد قباء ومكث يعلم من الدين والدنيا ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذاهبا الى المدينه رحله النبي صلى الله عليه وسلم بقى من قباء الى المدينه 3 كيلو دول فيهم شويه حاجات طريفه يعني لذلك اتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله